بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم نستجم... نستكمل بإذن الله عز وجل مجالس آه، تفسير أو وقفات تربوية مع سورة إبراهيم كنا توقفنا عند الآية الخامسة عند قوله سبحانه وتعالى ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم اتكلمنا المرة اللي فاتت عن إن الله عز وجل أنزل هذا الكتاب على النبي صلى الله عليه وسلم لوظيفة لتخرج الناس من الظلمات إلى النور إذا هذا الكتاب فيه القابلية والقدرة على أنه يخرج الناس من الظلمات إلى النور بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتحرك في هذه الو... في هذه الوظيفة إلا بعد أن نزل عليه الكتاب يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش عنده المقدرة أن يخرج الناس من الظلمات إلى النور قبل نزول الكتاب بل قال ربنا سبحانه وتعالى إن كنت من قبله لمن الغافلين أي عما في هذا الكتاب من معاني فلما نزل هذا الكتاب أصبح النبي صلى الله عليه وسلم بتوفيق من الله وبإذن من الله عز وجل عنده القدرة انه يخرج طبعا بتوفيق من الله ليأذن له بالهداية يخرج الناس من الظلمات الى النور دي الوظيفة وقلنا ان الوظيفة دي في ناس هتوافق عليها في ناس هتعترض هترفض الاول ثم تعترض وتكون حائط صد وتمنع من خروج الناس من الظلمات الى النور وحتى يعني من باب الإنسان يعزي نفسه بالأسوة السابقة ذكر الله جل النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه الوظيفة ليست لم تكن حصرية عن النبي صلى الله عليه وسلم وإن كانت وظيفة النبي صلى الله عليه وسلم أكبر لأنها وظيفة عالمية كل نبي بعث لقومه خاصة لكن النبي صلى الله عليه وسلم بعث للناس عام فسيدنا موسى بعث أنه يخرج ولقد أرسلنا موسى بيتنا أن أخرج أخرج إيه قومك لكن النبي صلى الله عليه وسلم لتخرج الإيه الناس مش قومك يبقى الفارق ان وظيفة سيدنا موسى هي نفس الوظيفة لكن المدى بتاعها هو اللي مختلف فسيدنا موسى ولقد أرسلنا موسى بآيات برضو كتاب أنزلناه إليك فهنا برضو الإرسال كان بالآيات زي ما كان إرسال النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات إرسال سيدنا موسى بالآيات ونفس الوظيفة لتخرج الناس هنا تخرج قومك من الظلمات إلى النور قلنا بس الفرق بين كلمة الناس وبين قومك من الظلمات النور فوحدة الرسالة وحدة الوظيفة ذلك لما ربنا سبحانه وتعالى قال في سورة الشعراء لما أرسل موسى هارون فقال إنا رسول رب العالمين يعني استعمل ألف التثنية سيدنا موسى هارون بيقول إنا لكن إيه رسوله مش إنا رسولا لا قالوا إنا اتنين وبعدين قالوا رسول رب العالمين ليه؟ إن وحدة الرسالة وحدة الكلام فكأننا رسول واحد وفي كل مرة في سورة الشعراء ربنا يقول إيه كذبت عاد المرسلين وكل قوم ربنا يقول كذبوا المرسلين مع ان القوم ده ما كذبوش غير رسول واحد لكن ما هو تكذيب رسول واحد كانه كذب كل المرسلين يعني هو ان الرسل كلها جاءت بالتوحيد جاءت برساله الطاعه للملك سبحانه وتعالى بتختلف في بعض الشرائع لكن الرساله الواحده الاستسلام والعبوديه لله سبحانه وتعالى وتوحيد الله سبحانه وتعالى فهنا نفس الوظيفه ان اخرج قومك من الظلمات الى النور ازاي بالايات باياتنا ان اخرج قومك من الظلمات الى النور هنا في زيادة وذكرهم بايام الله دي احد الوسائل اللي استعملها سيدنا موسى ان يخرج قومه من الظلمات الى النور هنا في ذلك الايات لكل صبار شكور ليه مع سيدنا موسى هنا جت زيادة وذكرهم بايام الله طبعا دي استنباطات يعني بيفتح الله جل على ما شاء من عباده كتير يعني فقيل هنا نقطة مهمة كلمة اصلا ذكرهم يعني ان في شيء ممكن ينسى يعني احنا عايزين نفهم يعني ايه كلمة ذاكرهم بأيام الله نفك المصطلح ده الأول ذاكرهم ان الإنسان ممكن ايه ينسى فبالتالي محتاج كل شوية حد يذكره أيام الله يعني ايه أيام الله يعني ايه أيام الله هم؟ نعم هم؟ عذاب طيب هو مش الأيام كلها بتاعت ربنا يعني الأيام هنا مضافة إلى الله سبحانه وتعالى طب ما الأيام كلها بتاعت ربنا امال إيه ما معنى كلمة أيام الله أيوة. أيوة في أيام لا تنسى لظهور قدرة الله لظهور قدرة الله عز وجل واضحة لكل الناس كل الناس يعني قدرة الله ظاهرة كل يوم لكن لأهل التدبر يعني طلوع الشمس وغروب الشمس وخروج النبات من الأرض ودخول النفس إلى صدرك وخروجه إيه، دقات القلب كل دي آيات موجودة في الكون مبثوثة في نفس الإنسان وفي الكون يراها المؤمن المتدبر لكن أحيانا تحدث وقائع ضخمة زي شق البحر زي إرسال الريح على قوم عاد وقائع ضخمة يراها الكل الكل يعلم أن هذه فوق طاقة البشر فهي من عند الرب زي بيروى في الإسرائيليات إن لما سيدنا إبراهيم خرج من النار يمشي لم تمسه النار قال له أبوه وقيل قال له أمه أيا كان لأن هي كلها من الإسرائيليات نعم الرب ربك نعم الرب ربك يا إبراهيم وقيل أيضا أثر رواه الإمام ابن كثير وإن كان استغربه آه، في سورة الأنفال في قوله سبحانه وتعالى وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله آه، فيما أذكر يعني الأثر أن أبو طالب راح للنبي صلى الله عليه وسلم عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال هل تعلم ماذا يريد بك قومك عارف أنت بيخططوا لك في إيه فقرأ عليه الآية أن هم يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك الثلاث وسائل اللي بيتعامل بيها أهل الباطل مع المصلحين آه، يحبسه في مكان يخليه ثابت مش متحرك أكتر حاجة تضايق أهل الباطل أن الداعية يمشي بين الناس يتحرك ذلك من الخ... من الاشكاليات ان الداعيه هو اللي يثبت نفسه هو اللي يحبس نفسه ما يخرجش يثبتوك لو فشلوا في ان هم يحصروه في مكان يبقى اذا القتل لو هو اكبر اصبح اكبر من انه يقتل بقى له دعم و- وقوم يبقى نطرده يثبتوك او يقتلوك او يخرجوك بالترتيب كده فلما النبي صلى الله عليه وسلم قال له هم عايزين يعملوا فيها كذا كذا فابو طالب تعجب انت عرفت منين فقال اخبرني ربي فقال نعم الرب ربك يا محمد الاثر كسند قابل للتحسين اللي استنكروا فيه ابن كثير ان الصوره مدنيه سوره الانفال دي في سوره الانفال الصوره مدنيه و- والع- والموقف ده حصل فين ابو طالب والموقف ده حصل فين في مكه ده بس الاستنكار ايا كان ف آه، آه، كنا بنقول ايه احنا ايه اللي دخلنا في المنطقه دي لك- احنا كنا الاول في ايام الله ان ان احيانا تحدث وقائع ضخمه الكل يعترف بها تحصل وقائع ضخمة الكل يراها ظاهرة واضحة للعيان المتدبر الم- المؤمن بيرى آيات الله مبثوثة في الكون الوقائع دي ما بتحصلش كتير لأن لو حصلت كتير هيفسد الكون لأن أصلا نظام الكون إن الدنيا دار بلاء وإن أنت لازم تقاوم وتأخذ بالأسباب يعني زي يعني انا اه اللي دخلنا في النقطه دي تذكرت سيدنا ابراهيم لما الاثر الاسرائيليات لما خرج من النار فالكل راى مشهد سيدنا ابراهيم وهو خارج من النار احيانا المؤمن آه، يعني او بعض اهل الايمان يتعجل ويريد ان يت... ان ربنا سبحانه وتعالى آه، يعني يحل الموضوع وينتصر في كل موقف فربنا قال ذلك ولو يشاء الله لانتصر منه ربنا قادر انه يعمل ده ال- يعني المانع ليس عدم القدره امال المانع ايه ان ليست هذه سنه الله في البلاء ولكن ليبلو بعضكم ببعض يعني كتير من الناس عايز اول لما يشوف ظالم تنزل عليه صاعقه واول لما حد يقول كلمه الكفر مثلا اسد يفترسه ولما مش عارف فلان يعمل حاجه غلط بعوضه تدخل في انفه وتبهدله وهو عايز كده طب ما هو انت فين دورك فين البلاء فين المنازعه والمدافعه الصراع من الحق والباطل ده فين انت ايه دورك كاستخلاف في الارض واقامه شرع الله في الارض فده هيفسد وده فيه تعجيل للجزاء في الدنيا فايام الله مش كت... يعني اللي هي بالمعنى اللي المطالب من سيدنا موسى يذكره بيه اللي هي الوقائع الضخمه دي مش متكرره كتير فالناس بتنساها مع طول فتره الظلم وطول فتره الطغيان ناس بتنسى لك لا لا لا ده يو... لا يمكن ده يتشال ده لا يمكن يحصل تغيير ابدا يعني شوف تخيل مثلا بني اسرائيل في عهد فرعون سنوات من الاذى فممكن بعضهم ينسى يقول لك لا لا لا مستحيل ده هيفضل كده الى ابد الدهر وده احد معاني ان الانسان خلق هلوعا اذا مسه الشر جزوعا يستطيل فتره الالم يقول لك لا يمكن تروح يظن ان هي مش هتتحل ابدا فهنا دور الداعيه نقول له اتذكر حصل كذا وكان في ظالم وربنا عمل فيه كذا فالله قادر فكلمه ذكرهم بايام الله احنا راينا هذه الايام في القران حتى ربنا لما بيكلمنا على الايام دي احيانا تيجي صيغه الم ترى بالرؤيه مش الم تعلم الم ترى كيف فعل ربك بعاد الم ترى كيف فعل ربك باصحاب الفيل يعني ربنا حتى بيكلمنا احيانا عن هذه الايام وعن الوقائع بصيغه الرؤيه بحيث ان انت عندك يقين في قدره الله سبحانه وتعالى فلما تروح تذكر الناس بهذه الايام انت تذكرهم عما ب- تذكرهم بالذي رأيت لا بالذي سمعت انت عايشت هذه الأحداث كأنك رأيتها انك تصدق كلام الله أكثر ما تصدق عينيك فأنت بتتعامل انك بتبلغ الناس ما رأيت في, في آيات الله سبحانه وتعالى فهنا سيدنا موسى كان يذكرهم لان هم بينسوا مع طول الفتره وايام الله لان بنو إسرائيل بنو إسر... لان بني اسرائيل كانوا يحتاجون الى هذا التذكير الواقع اللي كانوا عايشينه من الظلم والاذى كانوا محتاجين حد يفكرهم في كده فمهم جدا دراسه الواقع وتشوف الواقع ده محتاج ايه واقع مثلا فيه استشراء الظلم ووقت استضعاف محتاجين يك... الكلام عن ايام الله وعن الامل وعن البشرى وان الله قادر وان طول فتره البلاء لا تجعل الانسان ينسى ان الله قادر على كل شيء واننا في بلاء استعينوا بالله واصبروا ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده قالوا اذينا من قبل ان تاتينا من بعد ما جئتنا محتاجين مع طول فتره الاذى التذكير ان يعني العاقبه لله ان الارض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبه للمتقين فلذلك جت ذكرهم بآية الله زيادة مع سيدنا موسى فإذا على حسب حال كل قوم بيحتاجوا إلى وسائل لإخراجهم من الظلمات إلى النور وهذه الوسائل مذكورة في الآيات في الكتاب كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور فأنت بتشوف من القرآن ما يناسب حال القوم اللي أنت بتخاطبه واضح؟ أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم لأنهم ينسون قدرة الله مع طول البلاء بأيام الله الأيام التي ظهرت فيها قدرة الله واضحة لكل الناس أحد معاني اسم الله أحد معاني اسم الله الظاهر وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور فالأيام مليئة بالنعم ومليئة بالبلاء نتعامل مع النعم بالشكر نتعامل مع البلاء بالصبر والاثنين صيغة مبالغة أحيانا يأتي بلاء شديد وأحيانا تأتي نعمة شديدة تستوجب الشكر عظيم نعمة عظيمة فصبار صيغة مبالغة وشكور صيغة مبالغة إن في ذلك لآيات يعني لم يقل الله جل إن في ذلك لآيات لكل صابر شاكر ده اسم فاعل ما فيش في صيغة مبالغة إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور البداية الفورية للتنفيذ مباشرة وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم يذكرهم بأيام الله إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يولونكم أشد أنواع العذاب لم يذكر هنا تفاصيل العذاب لكن هم بيختاروا أسوأ أنواع العذاب ويعملوها يسومونكم سوء العذاب ولا يكتفي بإيقاع العذاب عليهم فقط بل يذبحون أبناءكم ثم يترك النساء يستحيون نساءكم أي يترك النساء أحياء للخدمة وللذلة والمهانة ويستحيون نساءكم يستحيون يعني يتركونهم أحياء في ناس معتقدة أن يستحيون يعني يغتصبون مثلا لا يستحي الألف والسين والتاء الحياة أن يبقيها حية يعني يعذب الراجل ويموت ابنه ويترك المرأة حية للخدمة وتعمل في القصر ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء هنا بعض المفسرين قال بلاء بمعنى ابتلاء وبعضهم قال بلاء بمعنى نعمة بلاء بمعنى نعمة او بلاء بمعنى ابتلاء والاثنين تنفع ونبلوكم بالايه بالشر والخير فتنة يعني البلاء يجي بالشر وبيجي بالخير طب على حسب ايه بلاء هتكون نعمة ولا ابتلاء على حسب وفي ذلكم لو وفي ذلكم اي وفي الانجاء يبقى بلاء هيكون معناها هنا ايه نعمة لو وفي ذلكم في التعذيب اللي هو سوء العذاب والتذبيح هيكون بلاء هنا معناها ايه الابتلاء واضح بلاء اما بمعنى وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم بلاء إما بمعنى نعمة يعني ربنا بيقول وفي هذا نعمة عظيمة من الله عليكم إيه هي النعمة الإنجاء مش التعذيب ما الآية وإذ قال موسى لقومه اذكر نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب في الآية ذكرت حاجتين الإنجاء إن ربنا ينجيهم نجاهم والعذاب فلو بلاء بمعنى ابتلاء يبقى بتعود على العذاب ولا على النجاه على العذاب ولو نعمة يبقى معناها نجاة طب احنا ممكن نأجل الأسئلة للآخر عشان ماشي وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد أحيانا في القرآن في أكتر من موطن في القرآن بيحصل تداخل بين كلام الرسول وكلام ربنا سبحانه وتعالى فهل هنا سيدنا موسى اللي بيقول وإذ تأذن ربكم بيقول لهم أي تأذن أي أعلن لكن هنا تأذن يعني أعلن إعلانا واضحا الأذان معناه الإعلام بدخول وقت الصلاة فتأذن أي أعلن الله عز وجل وأخبر وأظهر في كتبه وعلى ألسنة رسله بين للناس القاعدة العامة لئن شكرتم لأزيدنكم فهل ربنا اللي هنا ده ابتداء كلام من عند الله سبحانه وتعالى ولا ده كلام سيدنا موسى مع قومه ودي آية مقتطعة ما بين وإذ قال موسى لقومه آية 6 وآية 8 وقال موسى إن تكفروا أول كلام كله من عند سيدنا موسى وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد هنا الكلام واضح انه بعد النجاة لان يعني الآية اللي قبلها ربنا بيقول له سيدنا موسى بيقول لهم ايه وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم فسيدنا موسى بيكلمهم بعد النجاة وبيقول لهم لئن شكرتم هذه النعمة ربنا لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد لأن النعمة بتضغي وللأسف بنو إسرائيل نجحوا في وقت الاستضعاف على الصبر نجحوا في امتحان الصبر وخسروا وفشلوا في امتحان النعمة في التمكين يعني بنو إسرائيل لما كانوا مستضعفين القرآن بيذكرهم بصيغة المدح انهم صبروا وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا فهنا ده صيغة مدح ان ربنا اثبت ليهم ان هم ايه صبروا واورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الارض مغاربها يبقى هنا صيغه مدح بنو اسرائيل في بعد ما مكنوا وبعد النجاه دايما بيذكروا بصيغه الايه الذنب فنجحوا في وقت الاستضعاف وفشلوا في اوقات التمكين ذلك الانسان دايما اللي مستعجل على التمكين وعايز نصره هو ممكن يفشل اصلا لما يجي التمكين ممكن يسقط في الامتحان ولذلك سيدنا موسى قال لهم كده عسى ربكم ان يهلك عدوكم ويستخلفكم في الارض فينظر كيف تعملون مش الفكره انك انت تنجح صار كده مش الفكره انك انت تنجح وتستخلف طب وبعدين هتعمل ايه ربنا بي... سيدنا موسى بيقول لهم فينظر كيف تعملون يعني الامتحان مستمر في وقت الاستضعاف وقت تمكين الامتحان مستمر وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد أنتوا لما بتطيعوا بتوع ربنا لأن عشانكم الله جل غني عنكم هو أهل لأن يحمد سبحانه وتعالى حتى لو لم تحمدوه أنتم حميد هنا يبقى اللي جه اللي حضر معانا امبارح يبقى هنا حميد هتكون بمعنى فاعل ولا معنى مفعول لا هنا لو على اللي انا قلته لو قلت ان الله غني عن عبادتكم هو اهل لان يحمد حتى لو لم تحمدوه فاعل ولا مفعول أهل لأن يحمد يبقى مفعول لأن يحمد مفعول يبقى هنا حميد بتكون غني سبحانه وتعالى عن طاعة عباده هو أهل لأن يحمد لو أنتم لم تحمدوه أو إن الله غني عن طاعتكم ولو أطعتموه يشكر لكم ذلك يبقى هنا حميد هتبقى معنى فاعل اللي عايز يفهم دي يرجع للدرس اللي فات خلاص وهيبقى متسجل إن شاء الله فإن الله لغني حميد ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم برضو هنا في خلاف هل ألم يأتكم خطاب من موسى لقومه أم خطاب الله عز وجل هنا على لسان النبي صلى الله عليه وسلم لقوم قريش يعني خطاب ألم يأتكم ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم هيقوله لقريش مطالب أن يبلغه لقريش ولا خطاب استمرار كلام سيدنا موسى مع قومه وبعض أو كتير مفسرين قال أن قصة سيدنا موسى انتهت هنا وأنه بدأ هنا خطاب مع قريش ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم وقال إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب مهم جدا ان الانسان دايما يذكر الناس زي ما قلنا الناس بتنسى التاريخ يعني انت لما تمر على اماكن الفراعنه تشوف الآثار أنت المفروض تتذكر الناس دي كانت في قمة الطغيان وأهلكها الله وتسم وتتذكر آية هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزة بدل ما تروح تتصور و... وتركب ال... الجمل آه. لا أنت المفروض تتذكر إذا مررتم بأرض قوم مع... أهلكهم الله معذبين فنفسهم قال فمروا باكين لا يصيبكم ما أصابهم فهنا التذكير بما فعله الله عز وجل مع الأمم المعرضة ألم يأتكم نبأ الذين من قبلكم قوم نوح وعاد وثمود وليس هؤلاء فقط دول المشاهير عن دول المشهورين عندكم في جزيرة العرب لكن في أناس بعدهم لا يعلمهم إلا الله والذين من بعدهم لا يعلمهم إلا في أقوام بل في رسل لا يعلمهم إلا الله وإحنا ما نعرفش القصة كلها متكررة هنجد ان سورة ابراهيم قلنا امبارح سورة ابراهيم بتتكلم عن احتدام الصراع عن إيه، يعني المصطلحات دي اللي عايز يفهمها يرجع برضه لدرس الاول امبارح عن فرن البلاء اللي بيدخل فيه اهل الايمان عشان يحصل التمحيص سورة ابراهيم قمة احتدام الصراع اعلى نقطة في الصراع لذلك آيات سورة ابراهيم متميزة ببعض الايات هنذكرها ان شاء الله لم تأتي إلا في هذه السورة أيضا سورة إبراهيم بتتكلم على الصراع ككل يعني السورة بتحط كأن الأقوام كلهم في حتة والرسل قصادهم في حتة وإن الصراع بين كل الأقوام قصاد كل الرسل وهنشوف الآية دي دلوقتي والذين لا يعلمهم إلا الله جاءتهم رسلهم بالبينات فردوا أيديهم في أفواههم كأن الأقوام كلها في مكان والرسل جات لهم ونرد نفس الرسالة ونفس الرد كل الرسل جاءت بالبينات وكل الأقوام ردوا بنفس الرد فردوا أيديهم في أفواههم وقالوا أنا هشرح دلوقتي يعني ايه فردوا أيديهم في أفواههم لأن دي فيها خلاف كتير لكن هكمل بس وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به إصرار إنا التوكيد ده بيجي يا إما لو اللي قدامك متردد في كلامك أو أنت عايز تبين اللي قدامك إنك ثابت على موقفك يعني أصل الكلام في اللغة بيجي من غير توكيد يعني مثلا امبارح مثلا عايز اقول لك على موقف امبارح فمثلا اقول لك ايه اكلت حضرموت مثلا اكلت مثلا آه. اكلت كذا لو انت مستنكر ومستغرب و- والخبر بالنسبه لك غريب لازم اكده لك اقول لك ايه اني اكلت كذا فلما اقول لك اني إيه لما اقول لك اني شربت ميه امبارح فانت تستغرب انت متاكد ليه التأكيد هنا يا إما أنت مستنكر يا إما الخبر بالنسبة لك غريب أو أنت بتثبت نفسك على قرار زي ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع ربنا إني نذرت لك ما في بطني محرر قرار أنت خدته بتأكده فهنا بيؤكدوا كلامهم إنا كفرنا بما أرسلتم به موضوع منتهي عندنا الرسالة كفرنا بيها ودعوتكم احنا اصلا شاكين في الغرض بتاعها واننا وانا لفي شك مما تدعوننا اليه مريب يعني انتوا ليكوا مآرب اخرى واغراض من وراء الرساله انتوا مش عايزيننا للعبوديه لا انتوا عايزين ملك جئتنا لتخرجنا من ارضنا بسحرك يا موسى انت عايز انتوا عايزين فلوس عايزين ملك مش بتوع دين بيتهموا الرسل واخدين الكلام ده بقوه وصرامه وتاكيد طب يعني ايه فردوا ايديهم في افواههم الآية دي من اللي ذكر فيها ما يقرب من سبع أو ثمان أقوال الجملة ده يعني إيه فردوا أيديهم والخلاف بسبب مين اللي رد أيديه في أفواه مين يعني ال- ال- المشكلة دايما لما بتيجي الآيات بضمائر مش بالظاهر الظاهر اللي هو الاسم يعني ربنا ما قالش فرد المشركون أيديهم في أفواه أنفسهم وربنا ما قالش فرد المشركون أيديهم في أفواه الرسل أم فرد الرسل أيديهم في أفواه أنفسهم ولا فرد الرسل أيديهم في أفواه المشركين طيب، تشرب أجيب لك تشرب شاي طيب. فردوا أيديهم في أفواههم القول الأشهر اللي وارد عن بعض السلف ورجحه الطبري الطبري كويس مات خلاص كده فردوا ايديهم في افواههم القول الاشهر فرد المش... ده اللي عليه جماهير المفسرين فرد المشركون ايديهم في افواه انفسهم خلاص القول الاشهر فردوا الواو دي اللي هي مين مشركين ايديهم ايديهم في افواههم في افواه مين في أفواه... يعني المشرك حط ايده على بقه ده القول الاشهر في قول تاني ان المشرك حط ايده على افواه الرسل طب خلينا في القول الاول فردوا ايديهم في افواههم طب ليه عملوا كده في قول فردوا ايديهم في افواههم غيظا يعني عض على ايده من كتر ظهور البينات جاءتهم رسلهم بالبينات فائمه الباطل خش- خشوا على انفسهم من ان هم ي- ي- ينزع الملك وحسوا ان الاتباع هيسمعوا الكلام وهيتاثروا فعض على يديه غيظا من وضوح الرساله وده قول مروي عن ابن مسعود ورجحه الطبري ان فردوا ايديهم في في افواههم زي يعضون ايه اللي هي الايه بتاعت آه، الانامل من الغيظ بتاعت ال عمران واضح ان ال- الم- ال- المشركين متضايقين من كلام الرسل قمة الغيظ فلذلك لم عضوا على ايديها من الغيظ وقالوا انا كفرنا بما ارسلتم به في قول تاني فردوا ايديهم في افواههم اي فرد المشركون ايديهم في افواههم استهزاء قال ايه سخريه ويضحك او فردوا وده اختاروا ابن عاشور وفي فردوا ايديهم في افواههم اي اشاروا بالسكوت يقول الرسل بيسكتوا الرسل وبدا الاول بالاشاره وبعد كده قال له آه، بدا بالقوه لا- اللي هي الايه اللي هتيجي بعد كده لنخرجنكم من ارضنا او لتعودون في ملتنا يبقى اما فردوا ايديهم في افواههم غيظا او سخريه او اشاره بالسكوت ماشي طيب لو ردوا ايديهم في افواه الرسل ودي اكثر جرأة والعياذ بالله انه حط ايده على فاه الرسل ان اسكتوا يعني تخيل انت رايح تك... قابلت شباب ورايح تكلمهم قام واحد حاطط ايده على بوقك قال لك اسكت مش عايز اسمع يعني ممكن يشاور يشاوروا على بوقه يقول لك اسكت دي فيها اهانه ان يقول لك اسكت ويشاور لك اسكت تخيل بقى لما يحط ايده على بوقك يقول لك اسكت مش عايز اسمع وده قول موجود خلاص إيه، بقيه الاقوال انا شايف ان هي ضعيفه ومش ال- اللي عايز يرجع لها يعني في تفاسير اشرت لها شايف نكتفي بده لان بقيه الاقوال فيها تكلف في توجيه خلاص فاشهر قولين او اشهر ثلاث اقوال عشان تو- ما نطلع- ما ننتهش ان المشرك حط ايده في بقه غيظا او سخريه او اشار الى افواه الرسل ان يسكتوا حط ايدهم يعني في كل الاحوال اما انه في قمه الغيظ او السخريه والاهانه احنا قلنا سوره ابراهيم ايه احتدام الصراع وبعد ما عملوا كده ايا كان بقى غيظا او سخريه او اشاره بالسكوت قالوا انا كفرنا بما ارسلتم اي لم يكتفوا بالاشاره ولكن قالوا انا كفرنا بما ارسلتم به وانا لفي شك مما تدعون اليه مريب قالت رسله لو كان المعنى ان هم حطوا ردوا ايديهم في افواههم غيظا ان الرسل لم يأبهوا بذلك واستمروا في الكلام متغاظ من الكلام هكمل كلام برضه قالت رسلهم لو حطوا ايديهم على افواه الرسل ان اسكتوا معنى كلمه قالت رسلهم كان دي رساله ايه احنا هنكمل كلام مش هنسكت يعني انك بتقول لي اسكت لا مش هسكت انا هكمل كلام سواء بيقول له بيشاور على افواه انفسهم بيقول له اسكتوا او بيشاور على افواه الرسل ان اسكتوا كلمه قالت رسلهم بعدها بتدل ان ايه ان الرسل لم يأبهوا بهذا التهديد او بالسخريه انت بتسخر مني انا هكمل كلامك مش هيأثر فيه قالت رسلهم هما بيقولوا ايه انا كفرنا بما ارسلتم وانا لفي شك مما تدعوننا بيتهموا نيتهم فالرسل بي- عايزين دايما دايما من آه، فطنه وحكمه الرسل ومن آه، ضلال الم- المشركين دايما في الحوار ان المشرك عايز يخلي المعركه مع شخص الرسول عايز يقول له انت نيتك من حكمه الرسول ان ينقل المعركه يقول له خلي معركتك مع ربنا مش معايا مالكش دعوه بيا افي الله شك يعني هو بيتكلم بيقول له انا شاك بيقول له ان لفي وان لفي شك مما تدعوننا اليه مريب انا شاكك فيك وفي دعوتك يقول له افي الله شك فاطر السماوات والارض فطر البدايه انا في ال- لما ابن عباس كان اثر بيروى ان ابن عباس كان عايز يعرف كلمه فطر وسمع اتنين من الاعراب بيتنازعوا على بئر فقال انا فطرتها انا بدات حفرها فالرسل تشك هل كلمه افي الله شك ابن كثير بيقول هل يعني هل معناها افي وجود الله شك او افي الوهيه الله شك يعني انتوا سواء بقى الشك عندكم في الوجود او في التوحيد هو السماوات والارض دي جت كده من الهوا دعوه للتفكر في اصل الخلق وده اكبر سؤال عجز عنه ولسه عاجز عنه الملحدون حتى الان انه مش عارفين يجاوبوا سؤال البدايه يعني طب الخلق ده بدا ازاي ممكن يقول لك آه، طب بالنسبه للانسان قاعد يتطور طب تنزلا والتطور ده فاسد لكن تنزلا مين اللي بدا وكيف بدا ومين اللي وجه سواء السماوات والارض والانسان السؤال ده عاجز عنه آه، للهاب حتى الان فأنا بقول لهم فاطر السماوات والارض يدعوكم شوف ال- الجمع بين القوة والكلام بر- ب- برحمة يدعوكم فاطر السماوات والأرض برغم ان هو غني عنكم لكن يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى برضو المشركين مصممين يخلوها معركة مع بشرية الرسل الرسول عمال يقول له تعامل مع ربنا ويقول له ايه ان انتم الا بشر مثلنا تريدون ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين يعني انت بتكلمه فاطر السماوات والارض هو بيقول لك انت بشر زي زيك هو هنا هو المشرك مش غبي هو المشرك هنا بيحاول ي- يصرف المعركة يخليها معركة جانبية عشان انت تفضل تدافع عن نفسك يعني لما يقول لك ان انتم الا بشر مثلنا فتخش لا انا مش زيك انا احسن منك وتدخل ذلك الرسل قفل عليهم الباب قالوا ايه اه احنا نح ان نحن الا بشر مثلكم ايوه انت ده ايوه انا بشر مثلكم ولكن الله يمن على ما يشاء من عباده طب نخلص الايه دي الاول قالوا ان انتم الا بشر مثلنا تريدون لكم اهداف اخرى غير الرساله ان تصدونا عما كان يعبد اباؤنا انتوا جايين تعملوا انقلاب في التقاليد والمجتمع انتوا جايين تقلبوا علينا الناس انتوا جايين تعملوا انتوا غاويين مشاكل انتوا اخترعتوا دين جديد يبقى هو هنا بيستند الى التقاليد عما كان يعبد اباؤنا فاتونا بسلطان مبين برضه لما يقول له فاتونا بسلطان مبين كانه بيتعامل مع الرسل ان هو اللي يملك انه يجيب السلطان فالرسل أصروا أصر, أصر الرسل على إظهار موقف العبودية إحنا عبيد لله فقالوا قالت لهم رسلهم أي 11 قالت لهم رسلهم بصيغة القصر إن نحن إلا بشر مثلكم أيوة أنت بتقول إن أنا بشر أيوة أنا بشر زيك ولكن الله يمن على من يشاء برضه تاني الكلام عن ربنا مش علينا الرسل بتتكلم عن ربنا والمشركين مصممين يخلوا المعركة بشرية ولكن الله يمن على من يشاء من عباده ده الرد الاول على هم المشركين قالوا حاجتين قالوا ان انتم الا بشر مثلنا وقالوا فاتونا بسلطان مبين الرد على الاولانيه ايوه احنا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده الرد على الثانيه نفس الرد على الاولانيه وما كان لنا ان ياتيكم بسلطان الا باذن الله هذه هي الدعوه الربانيه اللي فيها كلام عن الله الله يمن على من يشاء من عباده الله ياتيكم بسلطان إن كان الله يريد أن يغويكم فهو ربكم سيدنا نوح في سورة هود وإليه ترجعون انتوا معركتكم مع ربنا مش معايا انت لما بترفض القرآن انت بترفض كلام ربنا لما قالوا في سورة طه السحرة قالوا على وفرعون قال على سيدنا موسى على سيدنا هارون انهم سحرة سيدنا موسى قال لهم ايه ويلكم لا تفتروا على الله كذبا فيسحتكم بعذاب هم هم افتروا على على ربنا ولا على سيدنا موسى سيدنا موسى بس سيدنا موسى بيقول لهم انا جاي من عند ربنا فانت لما هتقول علي انا ساحر انت كده بتفتري على الله كذبا خلي معركتك مع ربنا قال ويلكم لا تفتروا على الله كذبا وخد بالك تمن معركتك مع ربنا فيسحتكم بعذاب مهم جدا الانسان يستحضر انه عبد يبلغ رساله انت هترفضها انتظر ما سياتيك من الله وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان حتى مش وما كان لنا أن يأتيكم يعني يجيب لكم أي سلطان كلمة الباء دي وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان يعني أي سلطان لا نملكه إلا من أن يكون من عند الله إلا أن يأذن الله لنا طيب وأما إصراركم وعنادكم فسنواجهه بالتوكل وعلى الله فليتوكل المؤمنون والتقديم على الله يفيد الحصر أي لا نتوكل إلا على الله لا نتوكل لا على قوتنا ولا على أنفسنا ولا على قومنا وعلى الله وحده سبحانه وتعالى وعلى الله فليتوكل المؤمن المؤمن كلامه واضح انه هو حقيقي يعني لما انت تسمع شخص بيتكلم انت بتعرف من قوة الكلام ده صادق ولا كاذب انت بتعرف صاحب اغراض ولا هو بيدعو الى الله ذلك من ال- احد الفوارق واللي عايز يرجع لها بالتفصيل موجودة في سورة ياسين احد الفوارق بين الشعراء والانبياء في اخر سوره الشعراء ربنا بيقول ان الشعراء يتبعهم الغاوون الم ترى انهم في كل وادي يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وذكر الله كثيرا الداعيه غير الشاعر الشاعر يتكلم عن نفسه وعن بطولاته وعن احلامه وعن طموحاته الداعيه يتكلم عن ربنا كتير يذكر الله كثيرا انه جاء ليحدث الناس عن الله مش جاي يتكلم عن نفسه دايما الشيخ مصطفى ينصحنا وينصح الدعاة ما تحكيش للناس قصص كلموا عن ربنا ما تقعدش تقول لهم انا رحت وعملت وطلع عليا 20 قمت ضارب ما تقعدش تك- ما تقعدش تتكلم عن بطولاتك يعني كلم حدث الناس عن الله وما كان لنا أن يأتيكم بسلطان إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون حتى ما ما- يعني يعني بيقولوا ان عشان احنا نتوكل نحتاج ان نحقق الايمان مقام التوكل مقام عالي جدا الايمان اعلى من الاسلام الاسلام ثم الايمان ثم الاحسان الاسلام هو استسلام الجوارح يعني عايزك تعرف لو حبينا نرسم صورة كده عملية إيه إيه للإسلام والإيمان والإحسان خلينا نتصور إنك ماشي في طريق الإسلام إن أنت الطريق ده أنت مش عارف آخره إيه الإسلام أن تستسلم وتسير في الطريق حد قال لك تعالى ماشي لكن أنت لسه أنت بس جوارحك هي اللي انقادت انقادت الإيمان الإيمان فيه تصديق بالغيب فالإيمان أن تستسلم وتسير وأنت موقن بنهاية الطريق الإحسان أن تسير وأنت ترى نهاية الطريق أن تعبد الله كأنك تراه إنك وصلت من اليقين بالغيب لدرجة إنك أصبحت ترى العاقبة ده أعلى حاجة الإحسان فالتوكل يحتاج إلى إيمان يحتاج إلى تصديق بالغيب يعني التوكل فيه معنى غيبي طب ازاي ربنا هينصرنا ازاي طب اجابات كتير ما اعرفهاش ده التوكل انما إيه، ان انت عايز الاسباب تبقى كلها واضحه قدامك وماسك فيها ده مش توكل ادعو لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الارض هو عايز يمسك الحاجه بايده اللي من الارض ده مش توكل فالتوكل في معنى غيبي وعلى الله لذلك جاء معه الايمان وعلى الله فليتوكل المؤمنون وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا وكأن المؤمن ينتهز كل فرصة للكلام عن الله وعلى الله فليتوكل المؤمن وما لنا ألا نتوكل على الله المؤمن حتى في حواره مع قومه ينتهز كل فرصة للكلام عن الله راجع كده آيات سورة الشعراء سيدنا إبراهيم وهو بيتكلم معاهم إيه، لما لهم آه، حد يذكرنا قبل الذي خلقني فهو إيه؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وأباؤكم تقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين هو بيقول لهم أنا بتبرأ من آلهتكم فإنهم عدو لي إلا رب العالمين انتهز الفرصة الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين إذا مرضت فهو يشفين قعد يتكلم عن ربنا لدرجة إن هو سابهم وبعد كده رب هب لي من الص- ألحقني بالصالحين قعد يدعي ربنا يعني شوف الايات كانت ماشيه ان هو بيتكلم مع قومه فجاه بيتكلم عن ربنا فجاه بيدعي ربنا اجعل لي لسان صدق في الاخر ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون ايه ده فده تعرف من لهجته الصدق لذلك عبد الله بن سلام كان من احبار اليهود عنده علم اول لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم قال والله ما هذا بوجه كذاب طريقه ال- الكلام دي مش كلام كاذب اليهود عارفين اللي بيمثل هم الأحبار اليهود عارفين اللي بيمثل هذا ما هذا بوجه كذاب فهنا وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلا وأي نعمة أعظم من الهداية كيف لا نتوكل على الله وقد من علينا بالهداية انت لما ربنا يمن عليك بالهداية دي أعظم نعمة فكيف لا تتوكل عليه وقد أخرجك من الظلمات إلى النور وقد أنقذك من ظلمات الحيرة والشك كيف لا تتوكل عليه في أمن أو في رزق أو في أمر دنيوي إذا كان في ما أعظم من ذلك في الغاية العظمى التي خلقت لأجلها السماوات والأرض هداك الله له للعباد فكيف لا تتوكل عليه يعني المعنى ده معنى غريب جدا ان هم يربطوا بين التوكل وبين الهداية وان بيقول ان من لوازم الهداية ان انا اتوكل على الله يعني هديكم مثال ولا المثل الاعلى مثلا واحد والده بيحبه جدا ووالده غني جدا وبعدين والده وداه مكان كويس وعرفه على ناس كويسين وبعدين ابنه ده حصل له مشكله في المكان الكويس ده فيقول له انت مش خايف يقول لا انا مطمن ان والدي هيحل المشكله لان هو اللي جابني هنا فربنا اللي هدانا لهذا الطريق سيكفينا بقية الطريق انا اتوكل عليه لاستكمل المسير إن هو اللي جابني اصلا هو انا اصلا انا واحد شخص ضايع كنت قاعد على القهوه هو ربنا جابك وعلمك وفهمك طب بقيه الطريق هو انت كنت عملت الاولانيه عشان تكمل الباقي زي لما سيدنا زكريا تعجب ان ربنا يبل... يرزقه الولد فربنا بيقول له وقد خلقتك من قبل هو انت متع... طب هو انت اصلا كنت ايه ولم تكن شيئا اللي اللي بدا النعمه يكملها سبحانه وتعالى هو الطريقة دي مستمرة في القرآن مع سيدنا موسى لما طلب طلبات من رب رب اشرح ربنا قال له اذهب الى فرعون قال رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني طلبات كتير فربنا بيقول له قد اوتيت سؤلك يا موسى ولقد مننا عليك مره اخرى اذ اوحينا ما هو اللي ابتدأ عليك النعمه وانت صغير اذ اوحينا الى امك ما يوحى ان اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل ياخذه عدو لي وعدو له القيت عليك محبه مني الذي حفظك وهو صغير يحفظك وأنت كبير والذي حفظك وأنت لم تعمل للدين يحفظك وأنت تعمل للدين نفس الحاجة مع النبي صلى الله عليه وسلم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قد الآية نزلت في فتور من الوحي فترة من الوحي فاتهموه ودعك ربك وقلاك فربنا يقول له ما ودعك ربك ألم يجدك يتيما فآوى وجدك ضالا فهدى وجدك عائلا فأغنى ما هو اللي ابتدأ معاك النعمة يتم النعمة فهنا بيقول وما لنا إلا هو ابتدأ معنا ونقلنا إلى الهداية محض فضل منه سبحانه وتعالى فكيف لا نتوكل عليه وما لنا الا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا بس انتوا فاهمين ان الطريق ده يستلزم اذى ولا نصبرن على ما اذيتمونا ايوه انا عارف ان ده مش معنى ان انا توكلت ان انا لن اؤذى مش معنى ان انا توكلت على الله ان انا لن يصيبني اذى لا قد يصرف الله عنا الاذى ونسال الله العافيه وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو لكن قد تؤذى ماذا ستفعل لو اذيت اصبر لان الجنه لها ثمن حفت الجنة بالمكاره ونجد هنا ان الحوار بدأ يرتقي ان كله بدأ يستعمل لام القسم ونون التوكيد ولا نصبرن اي أيوة والله لنصبرن على ما اذيتمون قيل ما على اذيتمون في الماضي او على ما سيحدث في المستقبل وعلى الله فليتوكل المتوكلون اصبح هنا التوكل بدل ما كان فعل على الله فليتوكل المؤمنون اصبح اسم على الله فليتوكل المتوكلون الاسم في اللغة اثبت وأرسخ في ثبات الفعل متجدد يعني بتقول فلان يلعب الكرة يعني ممكن بيروح يحجز ويلعب لكن فلان لاعب كرة لا ده عنده ثابت صفة ملازمة له ففرق بين يتوكل وبين متوكل أصبح هو أنت اسمك لا يفارقك لكن الأفعال اللي بتعملها يعني أنت تاكل تشرب مش على طول إلا بعض الناس يعني لكن اسمك لا يفارقك الاسم ده الحاجة الثابتة الملازمة فهنا أصبح انتقلوا من ان هو فعل إلى اسم وعلى الله فليتوكل المتوكلون الكفار هنا أنا عايزك دايما تخيل مشهد كفار كلهم في صف قصاد الرسل كلهم في صف وكأن ده حوار كل الأقوام الكفار مع كل الرسل لأن ده حوار متكرر قلنا ده احتدام الصراع كفار لقوا ثبات الرد مش نافع السخرية مش نافعة الإهانة مش نافعة التشكيك مش نافع الشبهات مش نافعة طيب خلاص انتوا انتوا اللي أصرتوا توصلوا بقى لإيه للمرحلة الأخيرة بقى آه. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم أيضا بلام القسم والتوكيد من أرضنا يعني دول أقوامهم يعني المفروض ان هم من نفس الاقوام يعني كل رسل كل رسول جاء الى ايه الى قومه يعني المفروض انا من نفس البلد اللي انت فيها من نفس الارض فازاي اللي بقت ارضك مش ارضي يعني ما هي دي ارضنا كلنا لا انت ه... هتؤمن و... لا تبقى هنطردك هنسحب منك الجنسيه وبيستعملوا لام القسم والتوكيد لنخرجنكم من ارضنا او في اختيار تاني ان احنا ما نطردكوش ويأجل الاختيار التاني عشان انت تنتظره طب اديني اختيار تاني انك ما تطردناش من الارض جايزة جاي جايز يناسبني او لا تعودن في ملتنا تبقوا وسطنا ما ينفعش تنعزلوا عننا ما ينفعش تعملوا كيان مستقل ما ينفعش ال... ال... كمسلمين او كاصحاب دين يبقى لكم توجه لان الاسلام بينتشر وبينزع سلطان الظلمة وبيصبح الناس سواسية في الصف فانتوا لو بدأتوا مجموعة هتكبروا تعملوا دولة تعملوا وده اللي حصل مع النبي صلى الله عليه وسلم فاحنا مش هنسمح بده احنا مش هنسمح احنا من الاول اخرجونا من ارضنا او تبقوا وسطنا لا تعودون في حرف انغماس ملتنا يعني انتوا عارفين ان هي مش ملة من عند الله ت- اه تسمعوا الكلام وبلام القسم والتأكيد ومفيش اختيار ثالث طالما احنا قلنا هنا احتدام الصراع يعني فرص المفاوضات بتيجي لما الاسلام بيمكن او عند تمكين الرسل هنا في فتره استضعاف هو مفيش غير اختيارين خرجناكم من ارضنا او لا تعودون في ملتنا هنا تولى عنهم ربنا سبحانه وتعالى الرد لما بيحتدم الصراع وبيتوكل الانسان يحفظه الله وياتي التوفيق من الله الحوار ما بين الرسل وبين المشركين من اول ايه تسعة جاءتهم الرسل فردوا وقالوا قالت رسلهم قالوا قالوا ردوا فأوحى إليهم ربهم تيجي يحصل فجأة كده الحوار زي ال- آيات سورة الشعراء مع سيدنا إبراهيم برضو عايزك ترجع تقرأها كده شيء عجيب جدا سورة قصد الأنبياء آه، سيدنا إبراهيم مع قومه تيجي تقرأ تلاقي إيه سيدنا إبراهيم بيقول لهم وإذ قال لأبيه وقومه ما هذه تبثيه قال إبراهيم قالوا وجدنا أباءنا قالوا قال لقد كنتم قالوا أجئتنا بالحق قال بل ربكم هو إيه قال قالوا قالوا من فعل هذا بآلهتنا وبعد كده قالوا فأتوا به على أعين الناس قال بل فعله كبيرهم هو يقول قال قالوا قال قالوا فجأة قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم قالوا حرقوه قلنا يا نار فجأة قلنا يعني الحوار كله قال قالوا قال قالوا أو هو ممكن يقول جملتين وما يقولوا جملتين وبعد كده لما خلاص هيلقوه في النار قلنا يا نار كوني بردا مثلا فهنا قال الرسل قالت الأقوام قال الرسل قالت الأقوام قالوا قال فلما وصل لاحتدام الصراع فأوحى إليه إياك أن تعتقد أن الله غافلا عما يحدث وده الظن الوهمي اللي الصورة بتنفيه في الآخر ولا تحسبن الله غافلا أنت من شدة احتدام الصراع ممكن تقول هو فين ربنا عشان كده جه في آخر سورة إبراهيم إياك أن يدخل في قلبك هذا الظن اوعى تفتكر أن الله غافل عما يحدث ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون امال ايه القضيه انما يؤخرهم ليوم تكلم ان سوره ابراهيم تتكلم ان ال- الجزاء التام يوم القيامه وان اصحاب العجله فقط هم اللي عايزين الجزاء يكون دنيوي فاوحى اليهم ربهم شوف حتى ال- الوحي ربنا جيب نفس الصيغه لنصبرن لنخرجنكم لتعودن لما- فربنا قال لنهلكن برضه بلام القسم والتوكيد لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعده التمكين سيكون لكم في العاقبة النهائية ولنسكننكم الأرض من بعدهم لكن هذا ليس لأي أحد ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد حقيقة حاولت أدور في التفاسير لماذا هنا ذكر الخوف يعني ليه هنا من أدوات التمكين القرآن أدوات التمكين مبثوثة فيه كتير هنا ليه ماذا ذكر الخوف تحديدا حد عنده فكرة حتى لا ينزع خوف الظالمين خوف.
بالظبط لان الصوره اصلا موطن مليء بالخوف احتدام الصراع انت ممكن تخاف منهم فربنا يقول لك اللي هيبلغ خوف ربنا سبحانه وتعالى عنده اعلى حاجه هو ده اللي يعرف يكمل في الطريق لكن اللي الخوف من الظلمه هيطغى على الخوف من ربنا لا هنا دي المشكله هنا مش هتعرف تكمل فاللي هيكمل ويرث الارض في الاخر اللي هيستمر عندهم خوف ربنا ده اعلى حاجه له الخوف بي... من الوقوف ب... الخوف من الوقوف بين يدي الله خاف مقامي وخاف وعيد وان كان خاف مقامي مفسرين اتكلموا فيها كلام طويل يعني وخاف وعيد وبرضه كلمه خاف وعيد اي لم يخف من وعيد الظلمه وخاف من وعيد الله ان الظالمين هنا ايه بيتوعدوا ده وعيد لنخرجنكم او لتعودون ده وعيد فخاف من وعيد الله لما وصلت المرحلة كده قمة الاحتدام واستفتحوا استفتحوا الألف والسين والتاء الفتح القضاء أو إن ربنا سبحانه وتعالى ي- يعني يكون في شيء منغلق ويتفتح لذلك بعض المفسرين قالوا واستفتحوا أي وطلبوا القضاء والفصل من الله مين اللي استفتحوا الواو دي بتعود على مين بعض المفسرين قال واستفتح الرسل أي طلب الرسل الفتح من الله وده اختيار الطبري مروي عن بعض السلف مروي عن ابن زيد انه استفتاحوا اي اللي استفتح المشركين مشركون اللي طلب الفتح المشركون هو معقول المشركين يطلبوا الفتح يطلبوا يعني ان ربنا يفصل ما بينهم ده حصل فين في القرآن في الانفال ايوه قال اللهم ان كان هذا هو الحق من عندك فامطر علينا حجارة من السماء اللي هي وان تستفتحوا ايوه ان تستفتحوا ايها المشركون فقد جاءكم الفتح لما أبو جهل اللي مسك ال- تعلق بأستار الكعبة وقال اللهم من كان أقطعنا للرحم وجاءنا بما لا نعرف فاقتله تخ... يعني تخيل وصل ال... ال- دي حاجات من الحاجات اللي أنا مش قادر أفهمها في عقلية أبو جهل يعني هل هو عمل كده عشان يثبت الناس ولا هو وصل لمرحلة من الضلال يعني هو عمل كده عشان يبين للناس ان هو بتاع دين وان اذا كانت المعركه دينيه فانا برضو عندي دين يعني شيء عجيب يعني فممكن ال- الاهل الض- يوصلوا من الضلال والغباء انه يطلب من ربنا ان هو الموضوع يخلص فسواء استفتح الرسل او استفتح الاقوام وبعض المفسرين اختار ان الواو تجمع الاثنين في قراءة لكن شاذة ليست من المتواتر ان الله امر الرسل بالاستفتاح واستفتحوا القراءات الشاذة لا يصلح القراءة بها لكن ممكن يستأنس بها في فهم بعض الآيات سواء بقى الأمر جه من ربنا وبعد كده جه التنفيذ من الرسل أنهم استفتحوا وطلبوا الفتح فمجرد ما الفتح جه خاب كل جبار عنيد خاب كل جبار عنيد احنا خرجنا بره التوقيت بتاعنا المفروض نخلص أربعة ونص بس احنا مش بادئين أربعة ونص طيب أنا هحاول أخلص كده بسرعة إيه، آه، انا كنت عايز اقف لغايه ايه 18 نقف لغايه ايه 17 ان شاء الله وخاب كل جبار عنيد اللي اللي يبقى اذا هنا زي ما قلنا احتدام الصراع اللي انت واقف قصادهم دول بيتجمعوا بين صفتين التجبر والايه والعند العند يعني هو عارف عارف انه غلطان وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم يبقى عنيد وجبار العند في اللغه ايضا في تف... يعني كتب افاضت ايه اصل كلمه العند وهل هو الناحيه انه دايما يختار انه يكون في ناحيه لوحده والتباعد يعني العند دايما بيتفرد ويصر على ذلك وده بيوصف به الناقه او غيره يعني ان هي ايه تتباعد وتكون في ناحيه دائما هو رافض انه يكون وسط الناس اركعوا مع الراكعين ده طلب اليهود ما تبقوش منفردين امر من الله جل اليهود وخاب كل جبار عنيد هذه الخيبة قد تكون في الدنيا ظاهرة للناس لكن اكتمال الخيبة يكون امتى في الآخرة ف... وخاب كل جبار عنيد قيل أي في الدنيا ثم يستكمل, يستكمل عليه العذاب من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد من ورائه يعني ينتظره لذلك هنا كتير برضو من المفسرين يتكلم يعني ايه كلمة وراء ووراه ده يعني كمتوقع يعني اي قبل الدنيا انت ما تبقى في الدنيا امامك الاخره ووراءك الايام التي مضت من الدنيا فيعني ايه ومن ورائه لا قيل وما يستقبله زي من ورائه ملك ملك ياخذ كل سفينه غصبا قالوا ان الوراء بعضهم حتى قال في اللغه ان الوراء كلمه تصلح للمعنيين بيسموها الاضداد يعني ينفع كلمه وضدها يعني وراء تيجي من ق- من قبلك ومن امامك او من وراء الشيء اللي بيتوارى عنك يعني في عذاب هو مش شايفه بينتظره متواري عنه من ورائه جهنم ايه اللي هيحصل فيه في جهنم اشد ايات العذاب في القران ذكرت في سوره ابراهيم اشد ايات العذاب تعالى قوله طبعا اشد ايات العذاب في القران ذكرت في سوره ابراهيم ليه لان هم كانوا بيسوموا المؤمنين سوء العذاب ويسقى من ماء صديد كما كان يريد ان يجبرهم على تلقي الأفكار الفاسدة إجبارا يشرب الآن من ماء صديد زي ما كان عايز لا تعودون في ملته كان عايز يرجع الناس للضلال بالعافية ويشربهم هذه الأفكار المليئة بالصديد بالعافية يسقى بالعافية غصبا عنه مش ويشرب لا يسقى بماء صديد والصديد قالوا هيجي منين في النار قالوا اللي بيسيل والعياذ بالله من جلود الدم والقيح اللي بينزل من أهل النار لأن هو في الطبقة اللي تحت السفل لأن هو كان من المتكبرين كان من القادة فبيحشر تحت فاللي استضعفهم وأكبرهم بينزل منهم الصديد يشربوا شوف الجزاء من جنس العمل ويسقى من ماء يتجرعه التجرع هنا صيغة تفعل دي بيتكلف أو يحاول أو مرة بعد مرة إن هو عطشان جدا هو ما بين ما بين موتين يموت من العطش إحساس موت العطش أو نتانة الماء والعياذ بالله يتجرعه يعني يحاول ولا يكاد يسيغه احنا عشان الوقت كنا عايزين نتكلم بس دي حته لغويه يعني كلمه يكاد يكاد من ال... او فعل كاد في القران اتقال لي فيه كتب يعني خاصه كاد لما بتيجي منفيه لما يجي قبلها حرف نفي زي هنا ايه ولا يكاد طيب كاد لما بتيجي مثبته اما اقول لك كدت ان افعل يبقى انا عملت ولا ما عملتش يبقى كاد المثبته منفيه صح كده كدت ان اشرب يبقى انا شربت ولا ما شربتش يبقى كاد المثبته منفيه واضح يعني ايه كلمه كاد المثبته منفيه طيب كاد المنفيه مثبته ولا لا مثبته في ناس قالوا كده قالوا كاد المثبته منفيه وكاد المنفيه مثبته واستدلوا في ذبحوا فذبحوها وما كادوا يفعلون هم هناك ذبحوها ولا ما ذبحوهاش ذبحوها وهناك كاد منفيه ولا مثبته منفيه فقالوا يبقى المنفيه مثبته لكن بيرد ده ان اذا اخرج يده لم يكد يراه اخرج اذا اخرج يده ايه اللي قال معلش يا صعب شويه اللي قال ان كاد المنفيه مثبته قال هنا اذا اخرج يده يعني شافها ولا ما شافهاش شافها بصعوبه اذا اخرج يده ما انت ممكن تطلع ايدك في الضلمه وما تشوفهاش مش معنى انه طلع مش فاهم ازاي يعني اخد مشافه من اخرجها ما هو شافها دي جبتها منين اللي قال ان ان كاد المنفية مثبتة قال إن لم يكد يراها أي يرى يده بصعوبة واللي قال إن كاد المنفية قد تكون منفية زي ما هي وإن لم يكد يراها يعني لم يقارب أن يراها فضلا عن أن يراها يعني مش بس ما شافهاش ده ما فيش بصيص نور حتى يبقى كأنه هيشوفها صعبة شوية وما كادوا يفعلون يعني ما كانوش هيعملوا كده صح؟
ما هو اللي قال إن كاد المنفية منفية قال إن ما كانوش هيفعلوها ولا كادوا أن يقاربوا لكن فعلوها بتوفيق من الله خلاص طيب نيجي هنا يتجرعه ولا يكاد يسيغ اللي قال ان كاد المنفية مثبتة قال يعني هيسيغه بس بعد ايه يسيغه يعني هينزل ي- الصواغان ان الماء ينزل في الحلق استساغه يعني بيجري في مجرى الحلق فقال ان ولا يكاد يسيغه يعني بالعافية هيسيغه لان كاد المنفية ايه مثبتة طب اللي قال لا ولا يكاد يسيغه أي لن يقارب أن يسيغه أصلا ده مش بس مش هيبلعه ولا هيقرب يبلعه هيظل الماء يقف في حلقه مش هينزل خلاص الشاهد ان هو عذاب في كلا الأحوال في إجبار خليكم معايا في إجبار على شرب الماء المنتن زي ما كانوا عايزين يجبروا الناس على الأفكار المنتنة ولا يكاد يسيغه طب كفاية كده يعني هيخيب وهيخش جهنم وهيسقى من ماء صديد كفاية كده لا ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت دي بيقال دي أشد آية في القرآن عذابا يعني إيه يأتيه الموت من كل مكان يقال إن هو تخيل إن هو هينام كده في النار والعياذ بالله كل جزء من جسده سيتلقى آلام تؤدي إلى الموت لكن مش هيموت بل روى روى عن بعض السلف من تحت كل شعرة في جسده وقيل من الجهات الست يعني كل يعني مثلا رجليه مطرقه من حديد راسه ماء ما يغلي الامعاء تفت كل جزء من اجزاء الجسد يتلقى عذاب شديد زي ما كان بيتفنن في تعذيب المؤمنين جزاء من جنس العمل زي ما كان بيتفنن في تعذيبه في تفنن في تعذيبه في النار يأتيه الموت من كل مكان وبالرغم من ذلك باقي المقاربة وما هو بميت لن يقارب الموت يعني إيه وما هو بميت بعضهم قال تظل روحه معلقة زي الماء المعلق كده اللي لا ينسيه روحه معلقة لا يموت فيها ولا يحيى اللي هو لا يموت ويستريح ولا يعيش حياة يعرف يعيشها لا يأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت كفاية؟ لا ومن ورائه عذاب لا يوصف عقولكم كبشر لا توصف كفاية ان يتقال عليه غليظ بس طب تفاصيله مش هتعرفوها عقول البشر لن تدركه ومن ورائه لسه كمان ايه عذاب غليظ ده أش- من اشد ايات العذاب المؤمن المبتلى يقرا الايه دي فيطمئن ويرضى يرضى بقضاء الله سبحانه وتعالى خلاص كفايه كده عشان انتوا بداتوا ت- تخافوا نكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك
حد عنده استفسار او سؤال